النصف الثاني من المحاضرة هنتعرض إلى كيس هيستوري أو حالة الحالة ديت فيها بنتعلم أنماط سلوكية معينة قام بها الأهل وأدت إلى التزاز في رأيي من أفضل الطرق للتعلم بالذات في موضوع زي كده هو case history لأنه بنشوف حاجة عملية وفيها بنتعلم دروس مطبقة كده هتلاقوه أسلوب مش بس النهاردة لكن بيتكرر الحالة دي اسمها حالة الأم ماجدة والابن سامي وكل حالة هنديلها اسم زي كده عشان لو حبينا نشير ليها في المستقبل ماجدة تعاني من حالات فقدان لأعصابها عصبية بيجي لها أوقات كده تروح تفقد أعصابها تنفجر حالات غضب وثورة مش مفهومين غير مفهومين ليه ماجدة تبقى هادية وفجأة تثور مش معروف كانت تدخل في أدوار اكتئاب ممكن تقعد في الدور أسبوعين ثلاثة تبقى مش عايزة تخرج مش عايزة ترد على التليفون بالعافية بتقوم بمهام المنزل أسبوعين ثلاثة شهر وبعدين تفوق من دور الاكتئاب وتكمل حياتها وبعدين ترجع مرة أخرى لدور الاكتئاب تخرج وتدخل في أدوار اكتئاب مجدة تسجل لنا أن المشاكل بدأت منذ ولادة ابنها سامي عندما كان عمره 18 شهر كانت تظهر قلق هي اللي بتحكي القلق ده كان بيعبر عن نفسه انها بتحاول تجبره على الاكل شوفوا القصه ابتدت ازاي وهتنتهي ازاي الحاجه اللي واضحه لها في هذا الوقت ولزوجها وللدارس انه ماجدة تجبر سامي على الاكل بعنف هتاكل ولا مش هتاكل كفايه بقى غلبتني وانا الاقيها منك ولا من الناس يا اخي كل طهقتني بس وهكذا سامي كرد فعل وهو 18 سنة رفض أن يأكل 18 شهر سوري رفض أن يأكل قال لا طيب مش هاكل طبعا هو مش بيفكر هو يتفاعل أقول بين قوسين أن رفض الطفل أن يأكل ظاهرة تعبر عن اهتزاز كل طفل لا يريد أن يأكل هذا يعبر عن اهتزاز إلا إذا كان عنده مرض عضوي فلما يرفض أن يأكل أخذه الطبيب عشان يشوف في مرض عضوي ولا لا مفيش مرض عضوي يبقى لازم اقعد افكر بالليل لوحدي ايه اللي انا عملته او ايه اللي ابوه عمله او ايه اللي عملناه فيه هو مش لوحده قرر انه ما ياكلش في مشكله ليه بقول في مشكله لانه الاكل احتياج طبيعي ما عندوش هو مفتاح بيدوس عليه يس انه اكل لا ما عنديش المفتاح ده المفتاح ده موضوع فيه من الله ما عندوش تحكم اول ما الانزيمز تفرز جواه يقول انا عايز اكل نحط له الاكل ياكل مفيش حاجه تاني في الموضوع الحكايه مش معقده ما هياش آه، كيمياء حيويه ما هواش دكتوراه في الاكل في انزيمز بتفرز لازم يجوع لما يرفض ياكل يبقى في مشكله بمعنى اذا توفر الجو الصحي حوله فسوف ياكل عندما رفض ان ياكل بدا يفقد وزنه فبدات هي تزداد في التوتر والعنف فمش بياكل تضربه فبرضه مش عايز ياكل فتقول لنفسها لو ضربته اكتر اكيد هياكل فتضربه اكتر فيخاف قوي وبعدين ياكل من الخوف لما يصحى تاني يوم مش هياكل فتضربه تاني فبرضه مش هياكل فتضربه اكتر فيخاف فياكل وهي مبسوطه ان هو بياكل ويرجع جوزها انا النهارده فضلت ورا سامي لغايه ما كلت برافو عليك هي طبعا كانت متجوزه بدليل ان عندها سامي الزواج كان غير ناجح ماجدة كانت ذكية وتعمل عندها شغل وكانت ماهرة في عملها فالناس يشوفوها في الشغل يقولوا يا سلام ست مثالية لكن الزواج كان فاشل وهنا أضع جملة بين قوسين أعود لها بعد ذلك وهي مشكلة توارث الزواج الفاشل في توارث للزواج الفاشل هديلها دلوقتي كيف وصلت مادة الأم إلى الحالة أو الوضع التي هي عليه نرجع للتاريخ قبل ما ارجع للتاريخ عايز اقول انه اي حد معاها في الشارع او الجيران او الكنيسة او اي حتة تاني يبص على السلوك اللي هي بتعمله ده يقولوا ايه المشكله في الموضوع يجوا يسمعوا محاضره زي بتاعتي يقول لي ايه المشكله اللي انت عاملها الست بتتعصب شويه الست بتضرب ابنها شويه الست بتغصبه على الاكل شويه ايه يعني انها تخش في اكتئاب اسبوعين ثلاثه طب ما هي بتطلع منهم ايه المشكله نعود للتاريخ ابوها الاب ابو مجده مر بظروف صعبة في الحياة فأصبح شخصية خلي بالكم بقى من التعبيرات دي عصبية خلقة متوترة يدخل في فترات اكتئاب ويخرج منها نجد الأب من كلمات مجده غير راضي على الحياة نسألها هو كان شايف الحياة ازاي تقول انه دايما كان يتحسر غير راضي عن الحياة فنشأت مع أب عصبي قلق متوتر يدخل في فترات اكتئاب وغير راضي عن الحياة هل اللي احنا قلناه ده ينتج شخصية مهتزة نعم هل لازم اعلق ابني في المشنقة علشان يخرج مهتز لا هل لازم أربطه في السرير؟ لا يكفي إني أكون أنا شخص عصبي خلق متوتر علشان أزرع هذه البذور في طفلي الأب يعامل أبو مادة يعامل الأم بقسوة دائما الشجار معها في, هذ... في هذه المشاجرات يتم العراق بينهما السباب الإهانة من الطرفين يرموا الأساس على بعض يرموا أزايز على بعض يرموا أي حاجة على بعض نسأل سؤال مهم جدا ليه الأب يتشاجر مع الأم هو دخل في المنزل لقى الترابيزة مش مرتبة صار وغضب وزعق وانهار فهي قالت له ايه ده عشان انت عاملها دي كل ده عشان الترابيزه انا مش عايز اعيش معاك مسك كوبايه ورماها بيها طيب هل الموقف يستاهل ان هو يرمي الرد الفعل ده لا اذا لماذا الشجار الشجار بسبب ان هناك كلمه مهمه جدا في داخل هذا الانسان هذه الكلمه ان في داخله احباط بيسميها الفريد ادلر احد اهم علماء النفس في هذا القرن بيسميها discourage child ده التعبير اللي استعمله discourage شخص غير الترجمة العربي مش أفضل ترجمة غير مشجع أنا بسميها شخص محبط frustrated فنحن أمام شخصية لآب في داخله كلمة مهمة جدا بنسميها في علم النفس discouraged أو frustrated شخص محبط هذا الإحباط نتج في كيانه النفسي في الصغر فأصبح شخصية محبطة هذا الإحباط هو السبب الرئيسي في أنه يدخل المنزل اليوم ويتشاجر مع زوجته إذا عندما نقف أمام هذا الإنسان مش نبص على الحاجة اللي حصلت في حد ذاتها لكن نسأل هذا السؤال المهم هل هناك إحباط في حياة هذا الإنسان في نتيجة الشجار قضت مجد ليالي طويلة في كلمة مهمة جدا خوف ورعب وقلق وهي تسمع المعارك بينهما الكلمة المهمة بالنسبة لي هنا هي كلمة خوف خوف تخاف عواقب وخيمة لهذا الشجار مثلا الأهل قد ينفصل مثلا قد يموت أحدهما في هذا الشجار طبعا الطفل لا يستطيع انه يميز ان المشاجرة دي مش بالضرورة تنتهي بالموت هو ما يقدرش يعمل التمييز ده لكن هو في السنة الأولى من العمر والسنة الثانية من العمر والسنة الثالثة من العمر يتخيل انه في هذا الشجار في واحد منهم هيموت وهذه حقيقة حد هيموت إذا يبدأ في الخوف الرعب القلق لكن في صباح اليوم التالي الأب والأم يصحوا من النوم كل شيء على ما يرام مفيش حاجة حصلت يذهب إلى العمل وهكذا تفسير الحياة وهم بيقولوا احنا بنتصالح تاني يوم خلاص ده احنا كويسين قوي لكن هل القصة انتهت بالنسبة لنجدة؟ لم تنتهي مجد الأم لم تكن تريد أن تتحدث عما يحدث لأحد يعني عايزة تخلي الحكاية سر حذرت مجدة إياكي تقول الحد على اللي بيحصل في البيت هموتك دي تعبيرات الاجتماع مش كده؟ إياك انت فعاشت مجدة سراب آخر ليس فقط خوف أن ينفصل الأهل خوف أن يموت أحدهما لكن رعب آخر لألا أحد يعرف ما يحدث في البيت لأن هذا سوف ينهي على والدتي فالخوف بقى مركب مش بس خوف من الوضع لكن خوف لا أحد يعرف بدون أن تدري هذه الأم الجاهلة في حسن نواياها سببت ضغوط غير محتملة على مادة تكرار هذه الضغوط استمرارية هذه الضغوط يسبب خلل اهتزاز في دواخل الطفل لأنه عنده درجة احتمال للضغوط لما تزيد الضغوط تبتدي الخطوط تهتز نجد ان الام كانت تهدد بالانتحار طبعا هي مش كانت بتقول كده انا عايز انتحر لا كانت تقول جمل انا عايز اموت يا ريت ربنا ياخدني وارتاح انا مش عارفه ليه عايشه جمل امهات كتيره بيكرروها الام تعتقد ان الجمل دي جمل مجازيه لكن ماجدة مش بتشوفها مجازيه بتشوفها جمل حقيقيه يعني ما عندهاش قدره فكريه على التحليل فبتصدقها كانت ماجدة تعود للمنزل لترى امها في حالات انهيار وبكاء كانت تهدد في يأسها لما في بها الأمر وتقول أنا همشي في الدنيا على راسي ومحدش هيعرف مكاني حصل حدث شيء غريب هنا يبدو انه مش اي علاقه بس يوم من الايام ماجدة قالت لهم انا مش رايح المدرسة انا مش عايز اروح المدرسة طب ايه الحكاية انا ما بحبش المدرسة هل هي فعلا مش بتحب المدرسة لا في مشكلة اخرى في مشكلة اخرى في داخل ماجدة انعكست في حاجة يبدو أن ليس لها علاقة المدرسة ما لهاش أي علاقة باللي يحدث داخلها ماجدة كانت ليه بتخاف تروح المدرسة أو أنا آسف ليه مش عايزة تروح المدرسة تخيلوا انها خايفة تبعد عن البيت تسيب امها احسن ترجع تلاقي امها ميتة لو خرجت ورحت المدرسة امي يمكن تسيب البيت او تموت فانا لازم اقعد جنب امي ماذا يفعل الشجار بين الأهل في الطفل الشجار بين الأهل ثم اللي عايزكم تحفظوها لو سمحتم الشجار بين الأهل ينتج خوف دي أهم كلمة ينتج خوف داخل الطفل الخوف دوت بيعمل حاجة أنا أحب أرسمها لكم لو خدنا الكيان النفسي للطفل هكذا هذا الكيان في جزيئات أو خلايا الخلايا لها ترتيب معين هذا كيان نفسي سوي هذه الخ- ال- هذه الخلايا أو الجزيئات موضوعة داخل هذا الطفل من الله بترتيب معين لو تعرض الطفل لمؤثرات خارجية عنوانها الخوف سواء من شجار سواء من تهديد أو مؤثر خارجي آخر ينتج في داخله هذه الكلمة اللي هي الخوف الخوف ده يصبح عنصر الخوف ده منفصل عن كيان الطفل لانه مؤثر خارجي هو عنصر هذا العنصر لما بياتي الى هذه الخلايا بيعيد ترتيبها مش بس بيعيد ترتيبها بيغير من شكلها بالظبط زي السرطان فأصبح عندنا خلايا مختلفة الشكل وأيضا مختلفة التر- الترتيب الترتيب اختلف والشكل اختلف فأصبح هذا الكيان ما بقاش الخوف خارجي مؤثر خارجي يترسب الخوف في الداخل وتصبح هذه الشخصية خائفة خلاص الشخصية دي انتهت خلاص الكيان النفسي ده انتهى ذهب لن يعود لو زادت المؤثرات الخارجية عن حد معين الانتنسيتي الشدة بتاعتها بالدرجة معينة تعي... ت... ت... تغير إلى الأبد ربما شكل وترتيب جزيئات خلايا الكيان النفسي للطفل فيصبح شخصية خائفة اذا يسلك في الحياة يستيقظ في الصباح هو شخصية خائفة يذهب للمدرسة شخصية خائفة يرجع من المدرسة شخصية خائفة عندما يلعب يلعب وهو شخصية خائفة عندما يشاهد التيفي يشاهد التيفي وهو شخصية خائفة فأصبح الخوف ليس فقط سلوك لكن الخوف أصبح اتجاه الخوف لا يصبح شيء خارج عن الطفل الخوف يصبح مترسب في كيان الطفل مترسب انا عايز احط الكلمه دي قدامكم مترسب يعني في عجينة اتعجنت موجود في جزيئاتها خوف طب تفصله ازاي تطلعه ازاي لو عندك عجينة عايز تعمل منها عيش هتطلعه ازاي صعب اوي حاولت اشرح لكم اني اشوف ابويا وامي بيتخانقوا مع بعض هذا يرسب فيا خوف الخوف ده بيعمل ايه كيميائية ترسيب الخوف داخل الطفل ليس هذا فقط يحصل حاجة تانية في منتهى الخطورة ان الطفل لما بيشوف ابوه وامه بيسلكوا بهذه الطريقة ويرى الخوف في عيونهم بالطبع هم نفسهم شخصيات خائفة يبتدي عايز اقول حاجة بطريقة مبسطة ياخد عينيهم بالظبط كده بياخد عينيهم ويعمل عملية زرع على عينه ويبتدي يشوف الحياة مش بعينه هو لكن بعينيهم هم وكأن هذا الزرع يصبح زرعا للأبد هذا التغيير وكأنه يصبح تغيير للأبد لأن بعمل عملية زرع بستلف عينيهم ومش بس بتصبح نظارة أقدر أخلعها لكن باخد عينيهم وأزرعها مكان عيني وهكذا أرى الحياة بعيونهم هم كل هذا يحدث لأني عشت في بيت في شجار هذه المخاوف في داخل مادة كان نتيجتها إخراج شخصية قلقة عصبية متشائمة دلوقتي عندنا صفات للشخصية بتاعت ماجدة صفات ما كانتش موجودة القلق العصبية التوتر التشاؤم سؤال مهم جدا ودي من أهم النقط اللي أحب أسيبها معكم كيف تنتج او تنتج انا اسف كيف تنتج المشاجرة او التشاجر كيف ينتج التشاجر ما بين الاب والام القلق العصبية التوتر التشاؤم دي من اهم النقط اللي عايز اقولها النهارده ايه علاقة انه في خوف ترسب جوايا باني اكون قلق او عصبي او متوتر او متشائم التشاجر بين الاهل يزرع في داخل الطفل بذور نسميها بذور الشك في النفس أرجوكم افتكروا الكلمة دي أرجو أن نحفرها في أذهاننا الخلافات الزوجية من شأنها أن تزرع في الكيان النفسي للطفل بذور الشك في النفس self doubt ازاي يحدث الشك في النفس عندما يدخل الخوف يعيد ترتيب الخلايا يعطينا اشكال خلايا مختلفة فالطفل ينظر إلى نفسه هو متعود على الخلايا اللي جواه في شكل معين في ترتيب معين متعود عليها في ترتيب معين نظر إلى نفسه شاف الخلايا دي ابتدت تتلخبط شكلها ابتدى يتغير بدأ يرى في نفسه حاجة غير مستقرة هو طبعا شاعر بكيانه بقى في عدم استقرار عدم الاستقرار هذا يرسل رسالة أو يبعث رسالة إلى الطفل إلى ذهنه الرسالة دي مح محتواها الآتي لأنه خلايا نفسك آه حدث فيها عدم ترتيب أو إعادة ترتيب شكلها اتغير إذا خلاصة مهمة جدا أنت أو أنت يا ماجدة لا تستطيعي أن تثق في كيانك الكيان في الأول كان ممكن أثق فيه لأني عارفه ومتعود عليه لأنه معطى لي من الله لكن الكيان بعد ما اتلخبط ما بقتش قادر أتعرف عليه ما بقتش قادر أحط إيدي عليه فإذا كياني يبعث لي رسالة يا فلان أنت مش هتقدر تعتمد عليا علشان تخوض معركة الحياة مش هتقدر تعتمد عليا أنت لا تستطيع أن تثق في كيانك دي الرسالة اللي وصلت إليها مجدة من كيانها النفسي كيان يقول لي أن كيانك لا يمكن أن تعتمد عليه لا تستطيع أن تستخدم هذا الكيان لتخوض معركة الحياة ولن تستطيع أن تستعمل هذا الكيان في أهم ثلاث نواحي في الحياة إيه هم أهم الثلاث نواحي في الحياة يقول لنا أدلر هناك ثلاث أسئلة في الحياة لابد للكيان الإنسان أن يجيب عليهم The three areas أو the three questions of life هم إيه؟ المجتمع society العمل work الحب love دول الثلاث نواحي اللي لازم كياني يخرج ليتعامل معهم المجتمع ككل العمل بالتحديد والحب والزواج بالتحديد كياني يقول لي انت مش هتقدر تعتمد عليا علشان تخرج تجيب هذه الأسئلة الثلاثة وبالتالي نجد الطفل يخرج للحياة هو في سن خمس سنين ست سنين عشر سنين خمستاشر سنة دلوقتي عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة يخرج للحياة في هذه النواحي الثلاثة المجتمع العمل الزواج او الحب يخرج من منطلق اساسي هو منطلق الشك في قدرات نفسه على مواجهة هذه الاسئلة الثلاثة self doubt معقول معقول كل اللي انا شرحته ده نتيجة ان بابا وماما كانوا بيرموا بعض بالكوبايه معقول ان هم من 30 سنه رموا الكوبايه وانا النهارده مش قادر اشتغل طبيب معقول معقول لانهم في يوم من الايام كانوا بيتخانقوا مع بعض معقول انا وانا اتي اختار شريك الحياة مش عارف اختار معقول نعم لو زلنا في السؤال كيف تنتج المخاوف شخصية خلقة عصبية متوترة متشائمة لسه برضو بنجاوب على السؤال أول مرحلة شفنا إزاي الخوف ينتج الشك بالنفس self doubt الخطوة اللي بعد كده لما ألاقي نفسي بعيش الحياة من منطلق الشك في النفس إيه اللي هيحصل؟ هبقى عصبي هبقى متوتر هبقى قلق هبقى unsure of myself غير متأكد من تصرفاتي من سلوكي من ردود أفعالي وكل ما فشلت في عصبيتي كل ما ازددت عصبية وكل ما توترت كلما ازددت توترا النظرية ثبتت لي ان انا مش نافع ثبتت لي وكل ما ازددت عصبية كل ما ازددت التشاؤم الشخص الذي عنده الشك في النفس هو شخص متشائم مش ممكن شخص عنده الشك في النفس ويكون شخصية عكس تشاؤمية لابد أن يكون شخصية متشائمة ناتي الآن لعلاقة نجدة مع سامي دي خلفية نجدة دي شخصيتها نيجي لمشكلتها مع ابنها عندما ولد سامي لها قالت لنفسها هل استطيع ان اكون ام ناجحه تفتكروا كان ايه الرد على السؤال نو طب طبعا لا لان الشخصيه التي تشك في نفسها سيكون اجابتها على اسئله الحياه ثلاثه إجابة سلبية فقالت لنفسها أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية ابني إنه مسؤولية لا أستطيع تحملها وبدأت في الصراع الداخلي الصراع الداخلي بدأ يستنفذ طاقتها ان هي تكون زوجة وان هي تكون ام الصراع داخلي الصراع موجود موجود قبل الزواج طبعا لكنه بيزداد صراعا وحدة بعد الزواج وبعد الطفل فبدأت تقول لنفسها انا مش عايزاه يا ريت يموت بتقول الجملة دي جوه نفسها في صمت يا ريت يموت لو ربنا خده هيبقى انا معليش ذنب ولما كانت تفكر في هذا انها بتقول لنفسها انه عايزه ابنها يموت كانت تشعر به الذنب شعورها بالذنب كان بيزيد الصراع داخلها فكانت تتمنى اكثر انه يموت لتتخلص من هذا الصراع والشعور بالذنب عندما اشتد الصراع جدا بدأت تنتابها اوهام delusions اوهام انه هو هتصحى النهارده هتلاقيه مات فبدأت تجري على الأوضة بتاعته فجواها إحساس الذنب إحساس الخوف إحساس الدلوجن كله بيحصل في نفس الوقت تخاف إنه إن يموت ويكون ده عقاب الله ليها مش هتقدر تعيش بذنبها إن الله أخذه لأنه لأنها أم غير صالحة ما تستاهلوش يوم بعد يوم actually ساعة بعد ساعة تعيش هذا الصراع حطوا الصراع ده على شخصية بالكيان النفسي ده اوكي هي مش بادية من كيان نفسي صحي دي بادية من كيان نفسي مهلهل حطوا هذا الصراع الدموي ما أسميه الصراع النفسي الدموي على شخصية بكيان نفسي مهلهل تحصلوا على النتيجة لما ابتدت تخاف انه يموت تفتكروا ابتدت تعمل ايه نرجع للقصة من الاول بقى ابتدت تعمل ايه هم؟ تغضبه على انه ياكل لانها ابتدت تقول لو ما اكلش هيموت وده عقاب الله ليه شايفين الحته البسيطه الصغيره قوي اللي احنا واحنا ماشيين في الشارع نعدي عليها ونقول ايه يعني شايفين جايه منين شايفين حجم الصراع فبدات فخرجت في عصبيه شديده وتوتر شديد ورعونه وقلق وكل ال- ال- التفاعلات النفسيه تنصب على وجبه الطعام لهذا المسكين كل التوتر النفسي جسم نفسه وجسد نفسه في لحظات قليلة هي لحظات الوجبة تفتكر راحت اتكلمت مع واحدة صاحبتها هتكتشف كل اللي احنا اكتشفناه ده استحالة ولما تتكلم مع كل أجناس الأرض ما تحتاج إلى شخص فاهم لابد أن تتكلم مع شخص يفهم جزء آخر من المشكلة مجدة كانت تحمل مشاعر مرارة قاسية تجاه أمها كانت في حالة صراع داخلي دائم معها حتى بعد وفاة أمها وكانت تقول لنفسها في اللاوعي أن ما وصلت إليه اليوم من قلق وتوتر هو بسبب الأم فنقول لها السبب هو الأب والأم تقول نعم لكن السبب هو الأم نقول السبب الأب والأم تقول نو لا السبب الأم ليه مع أن السبب الحقيقي أساسا هو الأب هو صاحب المشكلة الأول لكن ليه لعنة الأم هم؟ عشان هي عشان بالظبط كده علشان تمنت ان الام تقف قوية امام هذه الشخصية شخصية الاب تعتز بنفسها وبكرامتها وبالتالي تعطي لمجدة مثل حي عن كيف ينبغي ان تعيش الحياة وتقاوم الخطأ لكن الام لم تفعل هذا الام استسلمت للامراض عندما تكون في داخلها مرارة نعم كانت مرارة موجهة للشخصين لكن الدرجة الأكبر جدا نصيب الأسد للمرارة كان موجه تجاه الأم وهنا منعطف آخر في الصراع حدث شيء في داخلها دون أن تدري به هي في معركة في داخلها مع الأم وتريد ان سمح لها سمحت لها الحياة ان تضرب الام ان تعنفها ان تأخذها من ملابسها ولو طالت تضرب برأسها الحائط وتقول لها لقد خذلتيني فهي مش قادرة تجد الأم اليوم نمرة واحد وإن وجدتها لن تأخذ أو يكون عندها من الشجاعة لأن تضرب برأسها الحائط تعمل إيه؟ لقد حولت المعركة والصراع الداخلي مع الأم إلى ساحة تستطيع فيها الانتصار ساحة مين؟ ساحة الابن معقول أنا قصدت بهذه القصة هي مش قصة كيس هيستوري حالة أن أظهر لكم مدى الالتواء والمنعطفات لقد وجهت خلقها وأحبتها وفشلها مع أمها وجهت كل هذا القلق والإحباط إلى علاقتها مع ابنها وبدأت تعامله بعصبية خوف قلق عدم صبر تصير عليه لأتفه الأسباب وكأنها تريد أن تضرب أمها في ابنها وهنا لابد أن أتوقف وأحط جملة بين قوسين جريمة معتادة للأهل جريمة معتادة كل يوم كل يوم نراها عندما يح... يوجه ويحول ساحة معركة إحباطهم الشخصي في حياتهم إلى ساحة علاقاتهم مع أولادهم عندما يصد الأهل غضبهم وإحباطاتهم في العلاقة مع الأولاد جريمة معتادة نراها كل يوم أسهل شخص وأسرع شخص أستطيع أن أصب في إحباطاتي هم أولادي بدون أن تدري مادة أو تقرر نجدها تحاكي في شخصيتها شخصية أمها تماما دون أن تدري وربما دون أن تختار وربما كل هذا يحدث في طبقات عميقة من اللاوعي نجدها تحاكي أمها تعيد القصة مرة أخرى تم أمها التي هي تمقتها تجد نفسها تحاكي شخصيتها وللأسف نجد التاريخ يعيد نفسه ونجد المبدأ الإلهي يحقق نفسه أن ذنوب الآباء تفتقد في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع نجدها تصاب بنوبات عنف تصبح تقريبا كالكلب المسعور ضد ابنها تضربه تقذف اشياء عليه تعنفه تنظر الى وجهه وعيناها تمتلئان بالغضب والثورة تطلق عليه الشرارات المرارة والحقد صرخات الضيق مدة عبرت انه سامي ابنها في سن سبع سنوات كان بيعبر عن خوفه تماما كما حدث معها هي كان بيعبر عن خوفه انه خايف ان هي تموت كان بيكره المدرسة ومش عايز يروح المدرسة كان يقاوم هذا وظلت مقاومته للمدرسة غير مفهومة لا لماجدة ولا لزوجها اكتشف المعالج أما الثاني يعيد القصة مرة أخرى التاريخ مرة أخرى كان يخاف أن يذهب للمدرسة لئلا يعود ولا يجد أمه لأن المجدة كانت تتفوه بنفس ما تفوهت به أمها دون أن تدري يا ريت أموت يا ريت ربنا ياخدني وارتاح أنا همشي وأسيب البيت ليكم محدش هيعرف طريقي نفس كلمات الأم نفس الكلمات التي هي تنطقها فالتاريخ يعيد نفسه أحب أقول هنا بين قوسين إنه مجدة وأي أم لا تدرك ماذا تأثير هذه الكلمات على الأطفال أقول أيضا بين قوسين أن في معظم بيوتنا نجد الوالدين يقوموا بتهديد الأطفال بشتى الوسائل ولا يدركوا الأبعاد السلبية القاتلة الرهيبة لكلماتهم لا يدركوا مقدار الخوف والقلق وعدم الأمان الذي يحدثوه في أولادهم عندما يتفوهوا بكلمات مثل هذه في النهاية نرى في هذا المثل مثل مجده انها تألمت نرى حقيقة مخيفة لابد ان نتوقف امامها كزوج وزوجة كوالدين حقيقة مخيفة هو ان الام مادة تألمت اختل توازنها اهتز كيانها في الصغر في الصمت لم يدري به احد لم تتفوه به لم يدركه شخص لم تدركه حتى هي هي نفسها حتى هي نفسها لم تدركه في صمت الى ان جاءت الى المعالج كل هذا هي لا تدري اي شيء عن ما يدور في داخلها كل ما تدري به انها عصبية متوترة متشائمة قلقة خائفة فقط الطفل لا يتحدث عن ما بداخله الدمار والتدمير يحدث في داخله في صمت هو صامت لا يتكلم ونحن كأهل أو كمراقبين لهذه العائلة هذه الأسرة نعتقد أن كل شيء على ما يرام لأنه لا تظهر عليه أي أعراض واضحة للمرض أو هكذا نعتقد أنه لا توجد أعراض واضحة للمرض لكن يؤكد لكم أن الأعراض موجودة للشخص الذي له عين مدربة الأعراض لا يمكن أن تكون غير موجودة هي موجودة حتى إن كان الطفل يصمت الأعراض موجودة لأن اهتزاز كيانه لابد أن يكون في يوم من الأيام ولو للحظات قليلة وعندئذ لابد أن يكون المراقب واقف وينظر بتدقيق ليعرف ويتعرف أن هناك اهتزاز في هذا الكيان احد دارسي الانسان اسمه جون باولدي قال العبارة دي عندما يتشاجر الابوان فان هناك دائما خطرا واردا داخل الطفل بأن أحدهما سيهجر المنزل يقول بالدي أن الأولاد يسمعوا مقدارا أكبر مما يعتقده الأهل ويقوم عقلهم الصغير بتفسيرات قد تكون أخطر وأسوأ من حقيقة الأمر لكننا نجد الأهل في سذاجتهم يقولوا في أنفسهم عندما يسمعوا كلمات جون باودي يقولوا الكلمات دي بلغة دارجة هو ده معقول معقول الطفل مخه يروح للحاجات دي ان احنا هنسيب البيت ولا هنسيب بعض ولا هنموت ولا ده احنا مش قاصدين حاجة دي خناقة هتعدي ده الملح والفلفل بتاع الزواج يقول باودي كما في حواره مع الأهل حتى المتعلمين منهم يقوموا بسذاجة وبجهل في وضع تعليلات وتفسيرات غريبة لسلوك الطفل تعليلات وتفسيرات بعيدة عن ما يفعلوه هم انه في حاجة غلط فيه هو في حاجة غلط فيه مرة كنت في حوار مع اب ابنه ابتدى مش عايز يروح المدرسة ابتدى يسرق ابتدى يتعرف على شلة بيعمل معاهم حاجات مش كويسة اه، ابتدى يبقى عصبي في البيت ابتدى يبكي لا اه، اه، اتفه الاسباب وبسأل تفتكر ايه السبب ايه اللي وصله للوضع ده ايه كانت الاجابة هو اصله اكيد يمكن مش بينام كويس اكيد في حاجة في المدرسة مضايقة اكيد في حد من اصحابه بيقول عليه حاجات وحشة تعالوا في المدرسة ندور على السبب تفتكروا كان فين السبب مش محتاجين نروح بعيد السبب موجود قدامنا قاعد على الكرسي قدامنا مش عايزين ندور في حتة تاني السبب موجود هذه التعليلات في رأي بالدي تعليلات جاهلة وتهرب من مواجهة الحقيقة رغبة في تبرئة النفس انه انا كأب وام انا كويس انا كويس انا ما عنديش حاجة غلط كنت في حوار مع اخر حاجة اقولها مع احد الازواج في شجار بينه وبين زوجته وعدم الوفاق لمدة 15 سنة وفي مشاجرات وخناقات وضرب وسباب وكل الحاجات ال- ال- التبديلات الجميلة بتاعة الزواج أول سؤال لي تفتكر هل في في خلافات زوجية نعم في خلافات زوجية جامدة طيب تفتكر ايه الدور اللي انت بتساهم بيه في هذه الخلافات ما كانش لها اي سبب عنده هو مفيش اي دور الدور مش عنده خالص الدور دايما في الطرف الاخر الطرف الاخر هو دايما السبب بعد ساعة من الحوار لقينا على الأقل أربع أسباب لكنه عاش 46 سنة من حياته عمره ما دخل جوه نفسه يفحص نفسه إن أنا فعلا في حاجة غلط 46 سنة ممكن إنسان يعيش مع نفسه يعتقد إن هو ما عندوش حاجة غلط إن الغلط دايما في الشخص الآخر هل ده ممكن؟ نعم ممكن أشكركم لاستماعكم في سؤال موجود هنا حاول أراه ولو كان في سؤال آخر إيه؟ يبقى كويس لو آه، الأسئلة كانت بالذات تنصب على محاضرة النهاردة في سؤال هنا أول سؤال نمرة اثنين قبل نمرة واحد لماذا يتجه الآباء إلى العنف مع أنهم لم يعملوا في صغارهم بهذه الطريقة العنيفة الاتجاه إلى العنف مع الأبناء له سبب من سببين السبب الأول حتى لو ما كنتش عملت بنفس العنف في الصغر السبب الأول هو الإحباط أن هناك إحباطا ما في حياتي في frustration في discouragement وأنا بنقل ساحة المعركة من حياتي إلى حياة الطفل ده نمرة واحد نمرة اثنين العنف يكون نتيجة لاقتناع بمبدأ معين في التربية ان المبدأ الامثل للتربية ان اكون عنيف مع اولادي ان انا لازم اعملهم بقسوة عشان يطلعوا مستقيمين وفاردين جسمهم ولو كان ولد يطلع راجل ولو كانت بنت تطلع خاضعة وجميلة فالعنف مع الاولاد ان ما كانش مصاحبه عنف في الصغر في رأيي دول السببين اما اقتناع بمبدأ معين في التربية وده اقتناع خاطئ او هناك احباط في الحياة كيف نعالج التأثير السلبي للقهر النفسي القهر النفسي للطفل الذي يحدث نتيجة الإهانة للإهانة والضرب كيف نعالج التأثير السلبي للقهر النفسي للطفل الذي يحدث نتيجة الإهانة والضرب السؤال كيف نعالج مين اللي هيعالج آه ما اعتقدش صديقه هيعرف يعالجه مين اللي هيعالج اذا كان هناك معالج نفسي او مشير counselor اه يعرف يعالج وطبعا thank you وطبعا مش هنقدر نخش فيها دلوقتي في كيفية العلاج لأن دي قصة كبيرة وحسب القهر ايه ونوعيته ايه إذا كان ال- الأهل هم اللي هيعالجوا فدي قضية أخرى ولابد أن تبدأ أن الأهل يقفوا ويتعرفوا عن اللي هو عن اللي هم بيعملوه ويكتبوه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة احنا بنعمل كده نمرة اثنين بقترح عليهم انهم يروحوا يعترفوا لأولادهم بهذا الخطأ احنا غلطنا في حقك احنا أذنبنا في حقك احنا آسفين أنا آسف اللي أنا عملته في حياتك أنا مخطئ نمرة ثلاثة أبدأ في تغيير المسار إذا كنت بهينه فما هنوش إذا كنت بضربه ما, بضرب ما ضربوش إذا كنت بقارن بينه وبين حد تاني أتوقف عن هذا إذا كنت إذا كنت دول الخطوات الثلاثة في رأيي هذول ليس بين قوسين اوعى تعتقد انك عندما تذهب الى ابنك وتعترف له انك اخطأت في حقه ان هذا مهدد لكرامتك او لمكانتك كاب او ام اوعى تعتقد هذا اذا عملت ده بطريقة تربوية صحيحة واخترت كلماتك بطريقة تربوية صحيحة تؤكد لك ان هذا اول آه، خطوة في آه، الشفاء اول خطوة في تخلصه من الاثار السلبية في طريقة معينة للاعتراف دوت وطلب السمح ال- ال- المغفرة في طريقة معينة في اسلوب معين في في كلمات معينة مش اي حاجة هتنفع بمعنى مش هينفع اروح اقول له انا اسف بس انا عملت كده عشان انت كنت ولد وحش لا مش هينفع انا اسف بس انا عملت كده عشان انا حاولت انقذك من الفساد مش هينفع في طريقة معينة للحوار وللاعتراف ولطلب الصف والمغفرة هل يصح للأب والأم يقود الصف والمغفرة من ولادهم؟ نعم ما أقوله عكس كل ما يحدث في مجتمعنا أنا عارف كده أنا عارف إن في ناس هتبص لي إني هرتقت إني كأب أو أم أذهب لابني أقول له أه بنتي أنا آسف أنا أخطأت في حقك أنا تصرفت برعونة أنا آسف أتذكر اليوم اللي عملت كده مع ابني فيه النظرة في عينيه مقدار الحب مقدار الاقتراب اللي حدث بينا لا يوصف لا يوصف انا ما نزلتش في عينه بالعكس انا ارتفعت في عينه انا علمته درس مهم في الحياة درس مهم قوي ما الفرق بين التأديب لتكوين شخص سوي والعنف الذي يهز كيان الطفل السؤال دوت هيندرج تحت اسلوب التأديب في اسلوب سوي للتأديب اذا كان عندنا وقت آه عشان نتكلم عليه هياخد حوالي 45 دقيقة اذا كان في وقت عندنا في ال seminar ده هنتكلم عليه انا مش حاطط له بند لكن اذا سمح الوقت هتكلم عن الطريقة المثلى للديسبلين للتأديب في طريقة مثلى سؤال تاني هو نفس السؤال اللي قريناه قبل كده اذا كان الطفل وصل الى الاهتزاز النفسي فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه لتصحيح ذلك آه، الطريقة الصحيحة انا قلت اول حاجة الاهتزاز النفسي جاي من ابوين اذا لابد ان نصل للابوين لنتعامل معهم لابد ان يتعرفوا على الاسباب ده نمرة واحد نمرة اتنين يشوف الاهتزاز النفسي اللي فيه شكله ايه ايه ابعاده وهناك طريقة تربوية حسب الاهتزاز النفسي اقدر اتناول بيها الوضع اللي هو فيه ما نقدرش نقول هنستعمل ايه او انهي طريقة لان احنا مش عارفين الاهتزاز النفسي ايه ابعاده سؤال أخير تفتكر أنسب سن أودي في بنتي الحضانة إيه؟ دلوقتي عمرها سنتين هل ده مناسب ولا أنا بوصل لها رسالة بالترك والإهمال؟ بالترك والإهمال بدري السؤال دوت بيختلف عليه دارسي الإنسان في بعض الناس بتقول إن كويس إن الطفل يفضل مع الأم إلى فترة دخول المدرسة أنا بتكلم آراء علمية الآن مش بتكلم رأيي في رأي بيقول إن إحنا لابد إن الطفل يفضل على الأقل أول سنتين من العمر مع الأم في رأي تاني وبعد كده يروح حضانة في رأي تاني بيقول ممكن يفضل ممكن يروح الحضانة في الشهور الأولى يعني بعد ثلاث أربعة أشهر بشروط لو خدنا الرأي الأول أنا آسف لو خدنا الرأي الرأي الأول واضح وأنا ما عنديش عليه تعليق الرأي الأول أن أنا لو وديت ابني آه طفلي في شهور هؤلاء دارسي النفس هم اللي بيقولوا الرأي ده بيقولوا في شروط إيه هو أهم شرط؟ أهم شرط هو وجود بديل للأم في الحضانة نحط تحت كلمة بديل للأم خطوط كثيرة لازم يبقى في بديل وهذا البديل له مواصفات وهذا البديل لابد ان يكون له تركيز واهتمام شخصي وفردي مع الطفل فقد هي صعبة معقدة فالناس اللي هم بيقولوا لنا نوديه بعد شهور بيحطوا شروط في رأيي أنا الخاص الشروط دي صعب آه، توفرها في آه، دور الحضانة الموجود ال ال ال الواقع بيقول لنا انه الحضانة ال- ادوار الحضانة مش هتقدر تدينا بديل للام في بعض ادوار الحضانة هتقدر تجد- تجد لنا بديل لكن دي حاجات معدودة على الاصابع في العالم وكانت بتستخدم كتجربة فكانوا بيخلوا ال caretaker بيسمى caretaker مع 3 children maximum ثلاث اطفال مع 1 caretaker وقاعد معاهم كل الوقت ولهم مواصفات المواصفات دي لازم يتدرب عليها يتعامل بها ففي قصة طويلة أنا عارف أنا لم أرد أن أجيب على السؤال ده بالتحديد لأنه زي ما شفتوا هناك آراء ومفيش إجابة قاطعة أنا شخصيا بميل لإيه؟ أعتقد أنه الشهور الأولى مهمة جدا في حياة الطفل بالنسبة لعلاقته بالأم مهمة جدا جدا very important أشكركم للاستماع thank you